يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام وربنا يرزقنا واياكم مسك الختام النهارده يوم 27 يعني ليله 28 يعني الايام عماله بتجري بسرعه وربنا ما يحرمناش منكم والوجوه الطيبه المتوضئه ديت ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقه النهارده يعني مسك الختام النهارده في لقاء مع آه، امراه عجيبه يعني لولا صحه النقل ما كناش نصدق ان في امراه في الدنيا دي كلها تعمل اللي هي عملته. قصه هذه المراه باختصار شديد جدا ان حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم في ليله الاسراء والمعراج شم رائحه عجيبه اجمل ريحه شمها النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمعراج شمها وهو يعني بيعرج به الى السماوات السبع فسال سيدنا جبريل ما هذه الرائحه الجميله يا جبريل قال هذه رائحه ماشطه ابنه فرعون واولادها فالنبي عليه الصلاه والسلام قال وما خبرها احكي لي قصتها فجبريل عليه السلام حكى له قصة وقال لكم أنا بقى كده بكل بساطة ماشطة ابنة فرعون دي كان بلغة العصر كده دي الدادة أو المربية بتاعت بنت فرعون وبنت فرعون دي بنت مين؟ بنت فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غير أنا ما أعرفش إذا كان في إله في الكون ده يعني غير هو أنا الإله بس دي بنته بقى وكان حاكم مصر وكان من اعتى الحكام الموجودين في الوقت ده كان يعتبر يعني هو يعتبر اللي بيحكم الدنيا كلها ده كان فرعون ودي بنته الوحيده وكان بيحبها حب لا تتخيله وجايب لها الست ديت علشان فقط وظيفتها كلها تسرح لها شعرها تنسق لها هدومها آه، تاخد بالها منها بس دي شغلتها هذه المرأة المفروض ان هي ما- ليها مكانة طبعا قوية جدا في القصر لان هي اللي بتقوم على كل ما تريده ابنة فرعون هي اللي بتدلل ابنة فرعون لدرجة من حب فرعون والأسرة كلها لهذه المرأة جعلوا لها مكان آه، يعني م- مكان كده بعيد في القصر برضه تعيش فيه هي وأولادها وهي كان ملهاش زوج يعني كان زوجها مات وكانت عايشة هي وأولادها الخمسة في قصر فرعون وكان عامل لها يعني آه، كل اللي هي عايزاه ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام بتسرح بنت فرعون الكلام ده امتى يا جماعه الكلام دوت بعد ما امنت امراه فرعون اللي هي اسيه وامنت ماشطه فرعون ماشطه ابنه فرعون الاثنين امنوا بالله سبحانه وتعالى خلاص وبقوا موحدين ومحدش يعرف فماشطه ابنه فرعون لقت فرعون آه، خد زوجته اللي هي يعني زوجته وحبيبته اللي هي عشره العمر وراح قتلها علشان هي امنت بالله سبحانه وتعالى وانتم عارفين طبعا قصه ايه اسيه مرات فرعون حكيناها من كام يوم سبحان الله وماشطة ابنة فرعون بتحذر جدا ان هي تقع في نفس نفس الموقف وانه فرعون يعرف ان هي امنت فكتمت ايمانها وكانت يعني ايه بتعبد ربنا سرا بعيدا عن ايه عن ابنة فرعون وعن فرعون نفسه لكن حلاوة الإيمان يا جماعة بتخلي الإنسان دايما يبان عليه يعني بص ممكن أنت حضرتك يعني مثلا إيه تبقى ماشي فتشعر كده بنشوة إيمانية لازم يبان على وشك شوف سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل السجن وهو من داخل إيه داخل في تهمة إيه في تهمة تهمة شرف عياذا بالله وده مين ده نبي كريم لا يمكن أن يقع في هذه المسألة رغم ذلك داخل في تهمة شرف تهمة عرض ولما دخل الاثنين المجرمين اللي كانوا معاه في السجن جو- جو له هما الاثنين قالوا له يعني نب يعني كل واحد فينا شاف رؤيا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين رغم ان هم عارفين ان هو داخل في تهمه شنيعه جدا وال يعني المفترض ان هم كانوا يسيئوا الظن بيه لكن لا باين على وشه سمت الاحسان سمت الاحسان ده يبان على وجه الانسان ودي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى ولذلك عبد الله بن سلام والحديث رواه مسلم اللي هو كان حبر من احبار اليهود لما دخل النبي المدينه بياخد بالك بيقول ايه بيقول لما دخل النبي المدينه انجفل الناس اليه يعني اسرعوا اليه قال وكنت في من انجفل الي انا كنت واحد من اللي اسرعوا اليه قال فلما رايته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب الله السمت باين على الوش السمت باين على الوش بجد سيدنا أسيد بن الحضير لما أسيد لما لما سعد بن معاذ والاثنين ما كانوش أسلموا لسه لما بعتوا علشان يقول لمصعب بن عمير اخرج مننا خالص مش عايزينك تيجي هنا تاني والا هنقتلك راح أسيد بن حضير وقف على أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير وراح مركز الحربة وراح مكلم مصعب بن عمير بأسلوب صعب جدا قال ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا فقال مصعب بن عمير بهدوء الواثق في موعود ربه قال أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره فكان عاقلا فقال لقد أنصفت فجلس يسمع القرآن من بين الثنايا مصعب بن عمير فلما استمع القرآن تهلل وجهه وانشرح حتى قال أسعد بن زرارة والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم فبعد ما سمع القرآن قال لمصعب بن عمير ماذا يريد أو ماذا يفعل من يريد أن يدخل في هذا الدين قال اغتسل وانطق الشهادتين وافعل كذا وكذا وكذا فالمهم اسلم اسيد بن الحضير ورجع لسعد بن معاذ خد بالك بقى فلما رجع ورآه سعد بن معاذ قال والله لقد جاء إليكم أسيد بن الحضير بغير الوجه الذي ذهب به خد بالك يعني اه طبعا ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الاسلام خدت بالك الموضوع عامل ازاي فمرشطه ابنه فرعون مهما حاولت تداري الإيمان ابتدى يظهر على وشها تسبيحها لله وذكرها لله ابتدى يظهر على جوارحها ففي يوم من الأيام حبايبي بتسرح بنت فرعون وقع المشط على الأرض فوطت وبتقول بسم الله فالبنت المغرورة بنت فرعون بتقول لها إيه أبي يعني أنت بتسمي باسم الله اللي هو أبي فقالت لا بل ربي وربك ورب أبيك الله جل جلاله فالبنت مسكت عليها بقى حاجة وعايزة بقى تهددها قالت أخبر أبي هقول له فقالت لها افعلي ما شئت فقالت افعلي ما شئت وراحت البنت قالت لابوها ده الحق ده المرشطه بتاعتي امنت باله وسايباك ومش هتعبدك وكده و... ففرعون عايز يتاكد بعت لماشطه ابنه فرعون الماشطه في الوقت ده وعندها خمس اولاد ومهددين بالقتل خدوا بالكم مساله مهمه جدا يا جماعه والله انا لما بحكي القصه دي بتخيل ان عايز اقول لكل اخت قاعده قدامي دلوقتي تخيلي نفسك اخت الفاضله مكان ماشطه ابنه فرعون فرعون بعت لك لو قلت له ان انا كفرت بيك وامنت بالله هيقتلك انت واطفالك الخمسه ولو داريتي نفسك وقلت له ابدا مين قال كده ده انا كنت بهزر معاها وايه اللي خدت كلام بجد هتنجي انت وايه واولادك مخيره بالامرين تعمل ايه هي الست قالت في نفسها طب وانا هفضل اداري لحد امتى طب حتى لو ضحكت عليه دلوقتي انا ما اقدرش اضحك على نفسي حبت تريح ضميرها فقال لها الك اله غيري قالت اجل ربي وربك الله جل جلاله فخلاص أمر بقتلها هي وأولادها قالت لي عندك طلب ما دمت هتقتلني خلاص أنا وأولادي ليا طلب بس صغير قال لها لك ما شئت أنت خدمتينا سنين طويلة برضو ليك حق علينا قالت له إن قتلتني أنا وأولادي فاجمع عظامي أنا وأولادي في قبر واحد شوف الطلب طلب هو ده بس اللي أنا عايزاه أنا مش عايز غير إن أنت بعد ما تحرقني أنا وأولادي جمع الرفات بتاعتنا في قبر واحد قال لها لك ذلك كان محضر نوع من العذاب عجيب جدا يا إخوة عجب عذاب مش ممكن بقرة من نحاس عزكم الله يدخل فيها الإنسان ويولع من تحتها النار فاللي جواها اللحم بتاعه بينفصل عن العظام في ثواني معدودة وبدأ فرعون ينفذ الحكم بتاعه الحكم الظالم الجائر الام واقفه وتخيل حضرتك لو انك انت الام ديت الام واقفه وفرعون ما رضيش يبدا بيها هي حب يبدا بالاطفال لحاجتين عشان لو هي حبت تتوب في نظره يعني وترجع تعبده هو يبقى في فرصه والحاجه الثانيه عشان يملأ قلبها حسره على موت اولادها واحد واحد قدام عينيها خد الاولاني الكبير خالص وأمر الحراس يجردوه من ملابسه ويرموه جوه البقرة النحاسية والولد بيصرخ يا أمي ارحميني يا أمي ما تسيبنيش يا أمي هيموتوني يا أمي أنا ذنبي إيه عشان يقتلوني يا أمي يا أمي والأم يعني في حالة أنا والله أنا مش متخيل حالة الأم دي أم عظيمة بجد أم عظيمة وليها حق إن إحنا نذكر سيرتها النهاردة ونقول أم عظيمة الله يرحمها صبرت ثبتت معلش يا ابني هتتحرق النهاردة وهتموت النهاردة يمكن ربنا يجمعنا كلنا في الجنة يا ابني لكن لا يمكن يا ابني نرضى ان احنا نعبد حد من دون الله نكفر بالله مش هيحصل نتقطع حتت مش مشكلة نتحرق نولع يحصل فينا اللي يحصل بس ما نكفرش بالله يا ابني مات الابن قدام عينيها انا متخيل الام دي في اللحظة ديت وهي بتتذكر بقى الذكريات الجميلة يوم ما اتولد الابن دوت ويوم ما فرحت بيه ويوم ما رضعته ويوم ما كانت سهرانة عليه تعالجه ويوم ما كانت بتطلع لقمة من بقها وتديها له ويوم ما كانت بتحرم نفسها عشانه ويوم ما كانت بتدفيه ويوم ما كانت بتطبطب عليه ويوم ما كانت بتحكي له حكايات ذكريات العمر كله مرت قدام عينيها وطفلها بيتحرق قدامها خدوا الأولاني وجم خدوا التاني والأطفال مكلبشين في رجل أمهم يا أمي ارحمينا يا امي ما تسيبناش نتولع بالمنظر ده يا امي م- احنا ذنبنا عشان نتقتل صبرا يا اولاد يعني صبرا يا اولادي صبرا ان شاء الله ربنا هيكرمنا ويجمعنا في الجنه اصبروا اصبروا معلش خدوا التاني قدام عينيها وكأن نفس الذكريات بتمر قدام الام وكل ام بيبقى ليها ذكريات معينه مع كل طفل من اطفالها تقول لك ابني ده وهو صغير كان بيعمل كذا وكذا وكان بيلعب ويهزر و... وابني ده كان طول عمره حزين وكان ليه مواقف كذا وكذا وابني دوت ما انساش ابدا يوم ما كان هيموت وربنا اكرمه والحمد لله عاش ويوم ما حصل له حادثه في المكان الفلاني كل ابن يبقى ليه ذكرى معينه في قلب الام خدوا الابن الثاني ورموه في البقره النحاسيه وما اقدرش اوصف لك قلب الام بيتقطع ازاي ده مش ابن واحد بيموت ده خمسه بيتقتلوا قدام عينيها خدوا الثاني وقتلوه وجم ياخدوا التالت بدأ يصرخ ويشد في رجل أمه ويشد في لبسها يا أمي ارحميني يا أمي أنا ما استحملش اللي شافوه إخواني يا أمي ارحميني أنا ماليش ذنب صبرا يا بني صبرا يا بني يمكن ربنا يجمعنا في الجنة اتقتل الأولاني واتقتل التاني واتقتل التالت وخدوا الرابع برضه وقتلوه وهو بيصرخ لكن الخامس كانت مشكلته مشكله الخامس خدوه وهو بيرضع من صدر امه فطفل صغير لا هيقدر يقول ارحميني يا امي ولا هيقدر يتكلم ده طفل رضيع لسه مولود واتولد من هنا وابوه مات من هنا فالطفل مش قادر يتكلم لانه ما بيعرفش يتكلم طفل لا يتعدى سنه 3 4 شهور والطفل الصغير بالذات بيبقى ليه وقع في قلب الام اكتر من وقع اي ابن من اولادها ولذلك النبي لما حب يجيب لنا صوره مقربه ولله المثل الاعلى من صوره من صور رحمه ربنا قال الله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع اكتر واحد يؤثر في الام والاب الطفل الرضيع ده خدوا الطفل وكان بيرضع قطرات اللبن لسه على شفايفه والام بتبص له كاد قلبها أن ينخلع قالت لا إلا ده فابتدت هترجع بعد ما اتقتل أربع أولاد معقولة هترجعي شوف رحمة ربنا وتثبيت ربنا لهذه المرأة بقى بعد ما ضحيتي بأولادك الأربعة جت على الخامس هتخش الجنة لو ربنا أكرمك والخامس مات وأنت متي خلاص في الجنة معقولة ترجعي وترتدي وتكفري بربنا عشان آخر طفل يجي التثبيت هنا من عند ربنا الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى رحيم وغفور وتواب وشكور وودود ودود بيتودد إلى عباده وهو غني عنهم الطفل صوانطة طفل صغير بيرضع خدوه بكل قسوة طفل دهش ناس جبابرة بياخدوا طفل ويسحبوه من صدر أمه الأم بصت للطفل قطرات اللبن على شفايفه وقطرات اللبن على صدرها وبدأت تنظر إليه وتقول لهم إلا ده وفجأة ربنا ينطق الطفل الصغير ده ويقول يا أمة اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يا الله ويرمي الطفل قدام عينيها وينفصل اللحم عن العظم ثم تسلم نفسها وت- وت- وتشهد أن لا إله إلا الله وتقتل ماشطة ابنة فرعون وهم جوه البقرة النحاسية اللحم كان بيشيط فطلعت رائحة منتنة لحم بيشيط يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يبدلها بدل من الريحه اللي طلعت من شياط اللحم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد مئات السنين يشم ليله الاسراء والمعراج ريحه اجمل ريحه شمها في عمره صلى الله عليه واله وسلم ويسال جبريل ما هذه الرائحه يقول انها رائحه ماشطه ابنه فرعون عرفت القصه جت ازاي حقيقه يعني موضوع ماشطه ابنه فرعون يعني مش مسك الختام وبس ده مسك ومسك ومسك ده يعني امرأة ضحت بكل حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا واحد بس فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة فما ظننا لما واحدة يتخذ خمسة وكلهم في سبيل الله كلهم في سبيل الله ده بيذكرني بموقف موقف الخنساء وإن كان الموقف بعيد شوية بس يعني أهو بيذكرني بموقف قريب منه الخنساء رضي الله عنها وأرضاها الخنساء اللي كانت في الجاهلية قبل أن تسلم مات أخ لها كافر يعني ملوش أي لازمة مات أخ كافر اسمه صخر فكانت تقول والله لأملأن الدنيا عليه عويلا وبكاء كانت بتقول قطعة شعر عجيبة كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي تقول لولا إن, إن, إن في ناس تانية إخواتهم ماتوا كنت قتلت نفسي دي بيسموها حبايبي بيسموها نعمة التسلي يبقى مريض وقاعد في البيت يصرخ لما يروح المستشفى يقعد جنب 30 مريض في عنبر واحد عندهم نفس المرض أو أشد يقول الحمد لله أنا بعافية ليه؟ لأنه حس إن مش هو لوحده ده في ناس كتيرة بتله فيحمد ربنا لما واحد أمه تموت فيتأثر ويتخنق ويلاقي فلان ما أمه ماتت وفلان أمه ماتت وفلان أمه ماتت فيقول مش أنا لوحدي دي نعمة التسلية نعمة التسلية ديت يحرم منها أهل النار إن أهل النار ربنا يعافينا ويعافيكم حبايبي أهل النار ليهم عذاب معنوي وليهم عذاب حسي العذاب الحسي كلنا عارفينه يخش النار ويولع في النار وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وفيها الغسلين والغساق وال- والزقوم والحميم وعذاب ووديان جهنم والزمهرير وحاجات صعبة لكن تخيل إن في عذاب أصعب عذاب معنوي عارف إيه العذاب المعنوي أول عذاب معنوي يلاقيه أهل النار كلما دخلت أمة لعنت أختها يبقوا في النار ومش كفايه عذاب النار لا دوت يلعن دوت يقول له انت السبب الله يلعنك والتاني يقول له انت السبب الله يلعنك كلما دخلت امه لعنت اختها العذاب الثاني ان لما يخشوا النار الكفار والمنافقون هيخش معاهم عصاة الموحدين عصاة الموحدين هيقضوا مدة معينة على قد ذنوبهم ويطلعوا تاني لأنه لا يخلد مسلم في النار أبدا لا يخلد موحد ودي عقيدة أهل السنة والجماعة فإذا دخل الكفار ودخل مع عصاة الموحدين الكفار هيعايروا عصاة الموحدين هيقولوا ما أغنى عنكم إسلامكم إن إحنا كفرنا وأنتوا أسلمتوا وإحنا الاتنين في النار مع بعض فيغضب الحق جل وعلا للموحدين ويأمر الملائكة أن يخرجوهم من النار إلى الجنة وهذا هو قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين في اللحظة دي يقول يا ريتنا كنا مسلمين كنا خرجنا معهم من النار لما يخش بقى خلاص الكفار والمنافقون ويبقى في النار الناس الذين سيخلدوا في النار ويخرج كل موحد من النار تغلق أبواب النار السبعة وكل واحد منهم والنار سوداء أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى احمرت وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة فيحبس كل واحد في مكان لوحده في النار فيظن ان هو لوحده اللي موجود في النار وان الباقي كله خرج اللي هم بيسموه في الدنيا يسموه السجن الانفرادي السجن الانفرادي ده لو واحد دخله ممكن خلال اسبوعين يتجنن يتجنن يقعد يكلم الحيطه لحد ما يتجنن سجن انفرادي وفي النار طب مش كفايه عذاب النار لا وسجن انفرادي في النار لكن اشد عذاب معنوي لاهل النار حد فيكم عارفه هو الحجب عن رؤيه وجه العزيز الغفار ربنا لما وصف أهل الجنة قال إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة، إيه السبب؟ إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة لكن أهل النار لما ربنا ذكرهم قال إيه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حجب عذاب أشد عذاب ولذلك الإمام ابن القيم في كتاب حاد الأرواح بيقول إيه وما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن رؤية الكريم التواب وجوه يومئذ ناظرة ده بالنسبة للمؤمنين والتانيين كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه لمحجوبون الخنساء اللي هي الخنساء دي بقى رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وارضاها تيجي بقى تسلم بعد كده وجوزها يموت ويتبقى عندها أربع أولاد يكبروا لحد ما يجوا في يوم القادسية في معركة القادسية يكبروا فتجمعهم تقول لهم أي أبنائي أي أبنائي والله إنكم لأبناء رجل واحد والله ما خنت أباكم ولا هجنت نسبكم فإذا دخلتم في الجهاد فأخلصوا الدعاء وأخلصوا الجهاد وتكفنوا وتحنطوا فإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يدخل الأربعة الشباب وهي تتوجه إلى الله تقول اللهم إنك تعلم أني لا أملك من الدنيا أغلى من أبناء الأربعة وليس, لي وليس عندي سواهم فإني أحتسبهم عندك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويخشوا الأربعة ويستشهدوا الأربعة فيأتي الصحابة يبشرونها باستشهاد أولادها فتقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونعدي الزمن وأقول لك القصة دي بتفكرني بأمهاتنا في فلسطين والعراق وأولادهم اللي بيحتسبهم في سبيل الله سبحانه وتعالى فين الأم اللي تضحي النهاردة مش عايز أقول إنها تقدم ولادها يتقتلوا بس تنزل أولادها لله تطلع دوت داعيه والتاني طبيب والتالت مهندس يخدموا دينهم وبلدهم فين الام النهارده اللي بتقول يا ابني انا نظرتك لله انا عايزاك لله تخدم دينك وتخدم بلدك وتخدم المسلمين في كل مكان تعال نشوف نماذج كده في عجاله سريعه كده في الوقت المتبقي ونشوف قد ايه ان فعلا الام وراء هؤلاء العظماء الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمر بن الخطاب عده بألف رجل مين اللي ربته صفيه بنت عبد المطلب عمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله والمنذر وعروة ابن الزبير الثلاثة دولت أبناء مين؟ مين اللي ربتهم؟ أسماء بنت أبي بكر علي بن أبي طالب كان ثمرة من ثمرات مين؟ اتنين فاطمة بنت أسد اللي هي أمه وخديجة بنت خويلد اللي هي ربته يعني هو تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان ثمرة مين؟ هند هند بنت عتبة هي معاوية بن أبي سفيان ثمرة من ثمراتها عبد الله بن زيد وحبيب بن زيد ثمرة مين؟ أم عمارة، أم عمارة اللي وقفت تدافع عن النبي بالسيف في غزوة أحد. عروة بن الزبير، عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ثمرة بنت بائعة اللبن، دي جدته. شوف قد إيه؟ سفيان الثوري كانت أمه تقول يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزري. وكانت تقول له إذا قرأت عشر آيات ولم ترى أثر خشية عليك فاعلم أن العلم وبال عليك وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك أمه خرج أبوه للغزو وترك ترك ربيعة الرأي وهو حمل في بطن أمه وعاد بعد 27 سنة من الغزو وكان ساب لها 30 ألف دينار صرفتها كلها كلها من أجل تعليم ولدها فلما جاء الأب ودخل وسألها بعد 27 سنة وعرف ابنه وسألها ماذا صنعت بالمال قالت اذهب الآن بس وصلي المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتني فخرج إلى المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى المغرب فوجد ابنه في هالة عظيمة وقد جلس في مجلس العلماء وتحت رجليه الإمام مالك وأئمة كبار بيطلب العلم على يد ابنه ربيعة الرأي فحاد هو منشرح قال لها لقد رأيت منظرا والله لا توازيه الدنيا بأسرها ثم سألها أين المال الذي تركته قالت كل هذا المال أنفقته من أجل أن أصنع هذا الولد قال والله لقد أحسنت فجزاك الله عني خير الجزاء أخويا وحبيبي شفت قد إيه مشطة ابنة فرعون أختي الفاضلة شفت قد إيه مشطة ابنة فرعون كان قد إيه الدين عندها غالي ضحت بنفسها وبأولادها عشان بس كلمة لا إله إلا الله وأنت لسه الحجاب مش غالي عندك من أجل لا إله إلا الله وانت لسه لحد الان مش عايزه تطيعي زوجك في مرضات الله وانت لحد الان مش عايزه تربي اولادك وتنزلهم لله وانت لحد النهارده مش عايزه تبر امك وابوك طاعه لله راجع نفسك أختي الفاضلة وراجع نفسك أخويا الفاضل عشان ربنا يرزقنا جميعا بمسك الختام ويبقى الذات بتاعنا كما وال- وال- وال- والشعار اللي بنرفعه وماذا أعددت لها أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الختام ومسك الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته